بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أشعية إصحاح ثلاثة ربنا كان بيتكلم على العقوبة اللي هيعاقبها لشعب بني إسرائيل بسبب خطاياهم. وقال كلام كتير صعب يعني. يعني مثلا يقول هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن كل سند خبز وكل سند ماء مثلا في آية أربعة يقول وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم دي عقوبة إن يبقى اللي بيتسلط على الأمة كلها طفل أو صبي ويقول ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه فيتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف إلى آخره يعني ويمكن أكتر من كده يقول إيه؟ يقول لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت ده السبب وسط بقى كل العقوبات الشديدة دي نلاقي آية مفرحة آية عشر يقول إيه؟ قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم وهنا يبين حتى وسط الضيقة حتى وسط العقوبة حتى وسط الشدة ربنا ما بينساش أولاده اللي متمسكين بيه واللي حاطين كل رجائهم واتكالهم عليه قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم كتير مثلا لما نحس إن ربنا زعلان من العالم والعالم فيه أوبئة وفيه حروب وفيه تجارب كتيرة نبقى قلقانين نبقى مضطربين لكن لو افتكرنا الآية دي والآية دي اتقالت وسط ما ربنا كان بيتكلم على عقوبات لشعب بني إسرائيل بس الآية دي تطمنا إن حتى لو ربنا غضبان على العالم كله زي ما حصل أيام نوح كان ربنا غضبان على العالم كله لكن ما نساش نوح وأسرته وعمل له فلك مخصوص عشان ينقذ نوح وأسرته قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم الآية دي تفكرني بآية تانية زيها بالظبط في رمية إصحاح 8 لما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وخلي بالك بولس ما قالش في أغلب الأوقات أو غالبا كل الأشياء تعمل إنما قال كل الأشياء كل 100% علشان كده عايز أكلمكم على كلمتين الكلمة الأولى اللي هي الصديق كلمة تانية كلمة خير إيه مفهوم الخير؟ ويعني إيه صديق؟ لو هنحط الآيتين قصاد بعض الآية الأولى اللي هي قولوا للصديق خير والآية التانية اللي هي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله يبقى من هو الصديق الصديق يبقى هو اللي ايه اللي بيحب ربنا لان زي هنا قال كل الامور تعمل معا للخير للي بيحب ربنا هنا بيقولوا كله للصديق خير ويعني ايه حب ربنا حب ربنا زي ما قال من يحبني يحفظ وصية فحب ربنا هو حفظ الوصية فلو انا بحب ربنا لو انا بحفظ وصيات يبقى انا صديق يبقى أنا كل الأشياء هتعمل معا للخير حفظ الوصية مش معناه الإنسان يبقى سنلس يبقى بدون خطية لأن مفيش حد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض واللي ما يعرفش احنا بنقول دي في أشية الراقدين بس دي آية في الكتاب المقدس مش هتلاقوها في طبعا البيروتية الموجودة عندنا إنما دي موجودة في الطبعة السبعينية لسفر أيوب في إصحاح 14 يبقى كلمة ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض دي آية في سفر أيوب إصحاح 14 في الطبعة السبعينية للكتاب المقدس طبعا كلكم عارفين إحنا ككنيسة أرثوذكسية الطبعة الأساسية عندنا هي الترجمة السبعينية طب يعني ايه بقى بحفظ وصية ربنا لو كلنا خطاة طبعا زي ما انتم عارفين في فرق بين الخاطي اللي هو عايش في الخطية ومد ظهره لربنا والخاطي اللي بيجاهد بيقع ويقوم يقول لا تشمتي بي عدوتي لأن إن سقطت أقوم الخاطي التايب والخاطي غير التايب هو ده الفرق فالصديق هو الإنسان اللي بيحب ربنا وعايش حياة توبة مستمرة مش معناه واحد ما بيقعش في خطية أنا دايما بشبهها بتشبيه زي هدومنا في فرق واحد كل ما هدومه تتوسخ يغسلها فأنت تشوفه في أي لحظة تلاقيه هدومه نظيفة ده مش معناه إن هو هو هدومه عمرها ما اتوسخت لا ده إنسان كل ما هدومه بتتسخ بيغسلها في واحد تاني ما بيهتمش فتبقى هدومه متسخة فالخاطي ده اللي ما- مش تايب ده زي الواحد كده اللي هو هدومه متسخة لكن الخاطي التايب في أي لحظة ربنا يشوفه يلاقيه بار مش لأنه ما بيقعش في الخطية لكن لأنه بيقدم توبة عن الخطية وبيغسل خطية في دموع التوبة وسر الاعتراف ودم يسوع المسيح الذي طهرنا من كل خطية عشان نفهم أكتر من هو الصديق مين أكتر واحد في الكتاب المقدس إحنا بنلقبه بكلمة الصديق يوسف يوسف الصديق لما نيجي كده نقعد نفكر في حياة يوسف نعرف ليه الكنيسة هي لقبته بالصديق وهنشوف يوسف ده كان فعلا نال خير ولا ما نالش خير زي ما الآية بتقول قولوا للصديق خير يوسف ابتدى حياته هو ملهوش ذنب انه يبقى ابن رحيل لكن ابوه كان بيحبه لان كان بيحب رحيل وابتدى حياته ان اخواته بيغيروا منه وبرضه هو ملهوش ذنب ان ربنا اعلن له شوية احلام ووقف شارك مع اسرته الاحلام اللي هو بيشوفها ولكن دي عملت غيرة فكان واضح ان اخواته بيغيروا منه وما بيحبوهوش وفي مرة اخواته خرجوا وعن قصد اتأخروا وأبوه قال له خد يا ابني الأكل ده وروح دور وابحث عن سلامة اخواتك يوسف ده لو إنسان وحش كان يقول له أنا مالي أنت مش عارف قد إيه بيكرهوني لكن هو راح وبعدين يمكن تقول طب هو راح يعني علشان أبوه طلب منه في فرق بين واحد يعني بيأدي مهمة كده تأتيت واجب واحد بيأديها من قلب أكيد كلكم عارفين القصة هو ما لقاهمش فقعد يدور عليهم لغاية لما وقعد يسأل هما راحوا فين راحوا فين يبقى إذا ده بيأدي مهمة من قلب زي ما ربنا قال لنا من سخرك ميل امشي معاه اتنين لو أنا مشيت الميل الأولاني بس يبقى أنا عبد مشيت ميل السخرية انما لما امشي الميل التاني يبقى انا مش عبد انا محب عشان كده الميل التاني ده بيسموه ميل المحبة يوسف هنا مشي الميلين لغاية لما لقى اخواته ولما لقى اخواته اتأمروا عليه كانوا عايزين يقتلوه في الاول وبعد كده اخوهم الكبير كان عايز ينقذه فقال لي ارميه في البير على اساس بعد ما اخواته يمشوا يطلعوا من البير بعد كده أخوهم الكبير بعد شوية فجت قافلة إسماعيليين وباعوه كعبد وكذبوا على أبوهم وقالوا له إن يوسف مات وافترسوا حيوان ولقينا القميص بتاعه ده المهم يوسف راح يبتدي حياة جديدة في بيت فوتيفار وطبعا لو تفكروا وقتها يوسف ما كانش يعرف ايه النهاية بالنسبة له يعني ممكن يعيش طول حياته عبد في بيت فوتيفار كان ممكن بقى يوسف نحط كده نفسنا مكانه لمدة لحظة كان ممكن احنا نتذمر ويا يا رب انا هو انا ايه اللي عملته غلط؟ انا ايه ذنبي في القصة دي كلها؟ ده انا رحت بقدم لهم محبة خلاص فينك يا رب؟ والواحد بقى يتذمر على ربنا ويكره ربنا ويبعد عن ربنا الى اخره ولكن يوسف لانه كان انسان صديق بجد بالرغم وقتها ما كانش فيه وصايا انما كان ايه اللي بيحكم الانسان حاجتين التقليد الشفاهي يعني الاب والام بيعلموا اولادهم ده غلط وده صح والحاجه الثانيه الضمير يوسف كان مطيع لربنا وكان أمين في بيت فوتيفار لدرجة فوتيفار وثق فيه وسلم له كل حاجة في البيت وانتوا عارفين ان العبد زمان لما كانوا بيشتروا عبد ده يعني زي ما الواحد يملك كده مثلا كرسي عنده في البيت يعني ليس له إرادة م- ملهوش ملهوش أي شيء وليس له حقوق عليه واجبات فقط وليس له حقوق ولكن يوسف بالرغم كده ما عاش متذمر إنما عاش أمين لربنا وجت التجربة الثانية اللي هي إن امرأة سيده بتغويه وعايزاه يقع معاها في الخطيئة لو حبينا نلتمس ليوسف عذر اكشلي هنلاقي له اعذار كتير اولا ممكن يبقى غضبان من ربنا ان ربنا ما انقذهوش من مؤامره اخواته ممكن يقول هي اللي بتجري ورايا انا انا ما عملتش حاجه يقول لك كانت تراوده عن نفسها وممكن الواحد مثلا لو قدر يعني يقاوم مره واثنين وثلاثه واربعه مش يقدر يقاوم طول حياته يعني ممكن يوسف يقول ما انا لو وقعت في الخطيه يمكن ال- الستاتس بتاع مركزي في البيت ده هيبقى احسن يبقى- هيبقى ليه يعني سلطان على زوجة سيدي ده غير إغراء الخطية يوسف شاب صغير وفي أرض غربة وممكن يكون إغراء الخطية وبعد كده يوسف كان عارف إن هو لو رفض ممكن يتقتل لأن تاني عبد العبد ملوش تمن ملوش حقوق مفيش محاكمة معرفش يدافع عن نفسه يعني ممكن كان يقتل ولكن بالرغم من كل ده ظل يوسف أمين ظل يوسف أمين لربنا وقال الآية الخالدة بتاعته كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله غالبا ودي من عندي أنا إن فوتيفار كان شاعر إن يوسف ده مظلوم لأن لو كان شاكك في يوسف كان قتله ده واحد بيعتدي على مراته وبعدين فوتيفار ده كان زي وزير داخلية يعني رئيس الشرطة ده كان بمركز وزير داخلية فكان ممكن يقتله يعني أحيانا بنسمع مثلا لو واحد لقى حد بيعاكس مراته بيقتله وده بقى عنده السلطان يعني هيقتله مش هيخاف من محاكمة ولا خ- يخاف يخش السجن ولا حاجة ده راجل وزير الداخلية لكن أعتقد إن هو كان كان متعاطف مع يوسف وكان حاسس إن ربما يكون يوسف مظلوم عشان كده حطه في السجن وبعد كده طبعا أنا معرفش إن فوتيفار يعني كتاب ما قالناش إن لما حصل الحلم بتاع فرعون وفرعون خرجه كان فوتيفار موجود ولا لأ بس لو فوتيفار كان موجود ازاي يوافق ان يبقى يوسف ده اللي كان هي- بيعتدي على مراته حسب القصه بتاعت مراته هيبقى تاني واحد في ارض مصر يعني ده كان ممكن يعترض اللي انا عايز اقوله يعني حتى فوتيفار كان شاعر ان يوسف مظلوم ودي تفكرني بالايه ان ارض الطرق انسان الرب يجعل جميع حتى اعدائه يسلمون و- وحطه في السجن وابتدت رحلة جديدة أو م- مرحلة جديدة في حياة يوسف وهو في السجن هل سمعنا في كل قصة دي إن يوسف اتذمر على ربنا؟ اوكي هو اترمى في السجن كان يعرف هيخرج امتى؟ ما كانش يعرف يخرج امتى ولكن قاعد في السجن هل فضل أمين في السجن؟ فضل أمين في السجن ما هي إيه الأمانة؟ الأمانة هي حفظ الوصية لما ربنا بيقول لك كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه الامانه هي حفظ الوصيه فضل امين في السجن برضه لدرجه ان حارس السجن زي ما فوتيفار ساب له كل حاجه في البيت حارس السجن ساب له كل حاجه في السجن لان شعر ان الانسان ده انسان امين برغم ان هو غريب الجنس يعني هو مش مصري زيهم فانك تثق في واحد اجنبي بالنسبه لهم و- وتسلم له كل حاجة ده يدل ان الكاركتر بتاعته كانت يعني حاجة عجيبة جدا يعني خلت كل الناس تحبه طبعا الآية الجميلة اللي قيلت عن يوسف وكان الرب مع يوسف فكان رجلا نبيا طب ما ربنا معانا كلنا بس يوسف كان ماسك في ربنا كان أمين فعلا اللي بيحب ربنا بيحفظ وصاياه وبعدين يجي اتنين ربنا عادة عادة يعني الأحلام والرؤى بتعطى لولاد ربنا الناس القديسين يعني نادر قوي إن يبقى في حلم أو رؤية لحد يعني مش بار أو مش قديس حصلت في الكتاب المقدس بس هي لما بتحصل بيبقى فيها هدف من وراها يعني ايه اللي ربنا خلى فرعون يحلم الحلمين بتوعه وليه ربنا خلى الساقي يحلم الحلم ده ورئيس الخبازين يحلم الحلم بتاعه طب ما هو يعني كان ممكن الساقي يرد لمكانه ورئيس الخبازين يتقتل من غير ما ما يعرفه انما شوف ربنا فعلا قولوا للصديق خير يعلن لرئيس السقاة والرئيس الخبازين اللي هيحصل لهم في حلم عشان يروحوا يحكوه عشان يوسف يحكوه لهم عشان دي تكون النقطة اللي ربنا يخرج يوسف من السجن فعلا ربنا ده عجيب قوي يعني ربنا ده عجيب جدا يعني علشان يخرج يوسف من السجن عمل كده يعني انجاز التعبير عمل لفة عجيبة كده عشان في الاخر يبقى في سبب يوسف يخرج من السجن ويوسف يقول له انت هتتقتل بعد ثلاث ايام رئيس الخبازين وتاني انت هتخرج لمركزك ورئيس السقاط على فكره كان مركز يعني عارف زي سكرتير خاص الرئيس دلوقتي ليه بقى؟ لان حياه الملك او فرعون في ايديه يعني هو لو حطوا له سم هيموتوه وعشان كده كان رئيس السقاة لما يقدم حاجة كان لازم يدوق منها الأول قبل ما يديها لفرعون عشان يثبت إن هي ما فيهاش آه فيوسف قال له لما تخرج ابقى افتكرني راح نساه برضه في الفترة دي ما سمعناش إن يوسف اتذمر أنا كان عمال أعمل جمايل في حياتي وأنا بتبهدل يعني تخيلوا لو واحد زينا كده عمال يعمل جمايل في ناس وكل ما يخرج من حفرة يقع في حفرة أعمق عمل جمايل في إخواته اتباع عبد عمل جمايل في فوتيفار دخل السجن عمل جمايل في المعاريس السخاء النساء فربنا برضو مش هيسقط على الموضوع ده راح خلى فرعون يحلم الحلمين دول وربما يكون ربنا رتب ان تكون في مجاعه يعني ربما كانش يبقى في مجاعه ربنا رتب المجاعة دي عشان فرعون يحلم الحلمين دولت عشان يخرج يوسف من السجن فعلا قولوا للصديق خير ربنا بيدبر بيغير الكون كله زي ما شاء طريق وسط البحر الأحمر عشان يعدي بني إسرائيل قولوا للصديق خير ويحلم الملك الحلمين بتوعه فرعون وينادي السحرة والعرافين محدش عارف يفسره وبعدين يقولوا لا ده في وقت كده في السجن بيقولوا ان هو بيفسر احلام فسر لي الحلم ده رئيس السقاة يقول ده من داوود ويجي يوسف ويفسر له الحلم والملك يقول لك الفرعون يقول له محدش احكم من يوسف ده وبعدين يديله مسؤولية خطيرة جدا جدا مسؤولية زي وزارة الاقتصاد والتموين كده في مصر يعني مصر احنا بقالنا 80 سنه بيقولوا المشكله هتتحل كمان خمس سنين ومحدش عارف يحلها انما يوسف لان كان عنده حكمه الهيه مش حكمه بشريه قدر يدير يعني ما كان ممكن الناس تقاومه يعني سبع سنين اللي فيهم خير وهو عمال يخزن وكل ده تفسير حلم يقولوا انت مانع الخير عننا ليه؟ هو مين قال هيجي سبع سنين؟ يعني اكيد في ناس قاومته واكيد العرافين والسحرة اتغاظوا من يوسف يعني اكيد كان في ناس ضده ومع ذلك ربنا فعلا كان كان سنده سنده عجيبه جدا وفضل يوسف ماشي في طريقه وفي امانته والدنيا يعني عرف يدير مش مصر بس العالم كله كان فيه مجاعه بدليل يعني اخواته اللي هم في فلسطين شعروا بال... بال... بالجوع وراحوا يشتروا خبز من ارض مصر فيعني ده مش كان وزير اقتصاد ولا تموين على مستوى مصر بس يعني مستوى ممكن منطقه الشرق الاوسط كلها وقدر يدير المرحله دي بحكمه الهيه سمائيه وبعدين تيجي بقى المرحلة الحرجة إن يجوا بقى إخواته ويطلبوا القمح من يوسف بس دي فرصته إن ينتقم منهم دي فرصته إن ياخد حق وطبعا ما كانش حتى يقول له حاجة إنما يوسف عمره ما عمل كده بالعكس يعني كان قلبه حنين لدرجة مرة كده لما شاف بنيامين قال لهم ادوني أوضة ودخل وقعد يبكي فده يبين قد إيه حنية قلبه يعني قلبه ما كانش شايل ضدهم أي حاجة طوال السنين التعب والبهدلة اللي هو شافها دي في بيت فوتيفار كعبد وفي السجن ما شالش في قلبه أي ملامة ضد إخواته بالعكس أكرمهم وراح جاب ابوه واخواته كلهم وراح قال لل- لفرعون قال له بص دول رعاة غنم ورعي الغنم ده كان آه، يعني حاجه نجسه في- في ارض مصر وخدهم ياخدوا منطقه اللي هي بتاعت جاسان دي و- ويعيشوا فيها الفتره دي كلها وعالهم وبعد كده لما ابوهم مات قالوا بس يمكن يوسف كان قاعد بيعاملنا كويس يعني عشان خاطر يعقوب انما دلوقتي بس يوسف هيستفرد بينا ففي تكوين اصحاح 50 يقولوا له ايه؟ يقول ولما راى اخوه يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك ربما يكون يعقوب قال كده أو ما قالش ولو يعقوب عايز يقول كده طب ما كان يقول ليوسف دايركت يعني ليه يقول لهم قولوا ليوسف يعني ما- ما يوسف جنبه وبعد كده الآية اللي بعدها على طول لما هم قالوا له كده يقول لك فبكى يوسف حين كلمه عارفين بكى ليه؟ لأن لغاية دلوقتي هم مش فاهمين هو بيحبهم قد إيه لغاية دلوقتي هم مش فاهمين مين يوسف ده ده من راجل مش بتاع انتقام ده راجل بتاع محبة وتسامح وصفح ومغفرة فجم و- وسجدوا قصاده وقالوا له ها نحن عبيدك شوف بقى كلام يوسف قال لهم لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله خوف ربنا في قلبه محبة ربنا طاعة الوصية فعلا الصديق هو من يحب الله ويحفظ وصاياه بعدين يقول لهم ايه أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا وشوف يوسف عنده نظرة مسكونية يعني ما قالش ربنا قصد بي خيرا عشان ينقذني عشان أنا كنت مظلوم قال لا لا لا لا ده ربنا كل القصة دي عملها عشان يحيي الناس دي وقت المجاعة أكإنه مش هو ال target اللي ربنا من أجله عمل كل القصة دي قال ربنا بس حول الشر الخير مش عشان انا كنت مظلوم لا ربنا حول الشر الخير علشان بس يحيي شعبا كثيرا تاني ش- يوسف ده شخصية عجيبة جدا أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به الهيه دي بتعود على إيه به على الشر قصد بالشر ده خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا هنا الواحد فعلا ما يقلقش قولوا للصديق خير قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم بيكمل بقى يقول لهم فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم وفعلا يقول لك عزاهم وطيب قلوبهم وفضل يوسف فعلا في أمانته لربنا أمانته لأسرته أمانته للوصية مش كده الكنيسة سمته بالصديق مش كده الكنيسة دايما لما نقول قولوا للصديق خير نفتكر على طول قصة يوسف لأن فعلا يوسف ده كان إنسان عجيب في حياته ايه تعريف الخير يعني هل اقدر اقول ان لما يوسف كان في السجن ده كان خير بالنسبه له هل اقدر اقول ان يوسف لما كان عبد ده كان خير طب قصه يوسف دي انتهت نهايه سعيده بس هو ما كانش يعرف انها تنتهي النهايه دي طب ايه رايكم في قصص ما بتنتهيش نهايه سعيده يعني هل اقدر اطبق عليها الايه اللي هي بتقول قولوا للصديق خير يعني احنا دايما لو انا عايز اتكلم على الايه قولوا للصديق خير هقول مثلا قصه دانيال في جب الاسود هقول قصه يوسف هقول قصه الثلاث فتيه هقول قصه ربنا لما ارسل ملاك وخرج بطرس من السجن طب ايه رايك في القصص اللي ما انتهتش بالنهايه دي في قصص زي كده كل الشهداء في ايامنا مثلا شهداء ليبيا ما دولت كانوا صديقين ده خير ولا مش خير في اعمال اصحاح 12 قطعا ده خير في اعمال اصحاح 12 اللي هي فيها قصه الملاك خرج بطرس في قصه تانية غالبا كلنا مش واخدين بالنا منها يعقوب يبتدي اصحاح 12 بالايه دي وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخ يوحنا بالسيف يعقوب بن زبدي يعقوب بن زبدي كان من كبار الرسل يعني كان تمن الثلاث أعمدة اللي بنسميهم الثلاث أعمدة كانوا مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا فهو من كبار الرسل وقتلوا بالسيف بعدين وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا وكلكم عارفين القصة إن ربنا أنقذ بطرس يجي واحد يقول ربنا فعلا ده عنده ناس ناس اشمعنى خرج بطرس وساب يعقوب يتقتل تيجي مرات يعقوب تقول هو ربنا بيحب بطرس اكتر من من يعقوب اشمعنى يعقوب اتقتل وبطرس ما اتقتلش احنا احيانا ناس كده يقولوا الله اشمعنى البابا كريلوس عمل معجزه مش عارف وشفى مين وما شفانيش اخ ما انا بصلي له يشفي لي ابني ما شفاهوش وكلمه اشمعنى دي بتبقى موجوده يعني لكن الحقيقه الحقيقه طب ما نبص على اخره قصه بطرس هو بطرس في اخر ايامه يعني ما هو ما هو مات واتقتل ومات ميته بشعه اكشلي يعني يعقوب بحد السيف سهله يعني الم للحظات وخلصت على كده انما ان الواحد يبقى متشقلب يعني لو واحد حط راسه تحت ورجليه فوق من غير صليب من غير حاجه يعني مش هيقدر يقعد خمس دقايق لان كل الدم هينزل في راسه هيجيله hypertension هيجيله صداع هينزف من مناخيره هيتبهدل تخيل بقى نعم اه يعني من غير صليب دي صعبه تخيل بقى واحد محطوط على الصليب ومتشعلق كده لغايه لما يموت يعني ده, ده كفايه الصداع اللي هيكون عنده يعني مات موته صعبه جدا طب هي هنا بقى يعقوب كان خلص الرساله بتاعته على الارض يعقوب بن زبدي by the way بشر في اسبانيا يمكن كلنا ما نعرفش الحته دي لان تذكار يعقوب بن زبدي دايما بيجي وقت الخمسين وفي الخمسين ما بنعرفش سنكسار فكلنا مش عارفين يعقوب بشر فين لكن اللي أسس كنيسة أسبانيا هو يعقوب بن زبدي وبعدها استشهد أدى دوره بطرس كان لسه ما خلصش الرسالة بتاعته عشان كده ربنا أنقذه مش عشان هو بيحب بطرس أكتر من يعقوب ولكن ربنا أنقذه ولما جه خلص بطرس الرسالة بتاعته ربنا سمح إن هو يستشهد مصلوب منكس الرأس ارجع تاني ما هو تعريف الخير لان الخير في ذهننا يبقى معايا فلوس كتيره ما عنديش امراض ربنا مديني ولاد حياه سهله هو ده الخير لكن الحقيقه مش هو ده الخير لان في ناس عندهم كل ده وهم بيعانوا من اكتئاب وانكزايتي وستريس وبينتحر وبينتحروا فهذا ليس هو الخير انما الخير هو ان الانسان يبقى قلبه في سلام وفي رضا وفي فرح بالرغم من الظروف الخارجيه يعني داود النبي في مزمور 23 كلكم حافظين اللي هي رب رعايا يقول في آخر المزمور آية كده يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي طب تعالى شوف قصة داود داود كان متبهدل كل أيام حياته ده- ده ملك بيحاربه بالجيش بتاعه شاول وداود تقرا القصه كده عمال ي- يهرب من مكان لمكان ويستخبى من مكان لمكان بهدله و- ويعمل نفسه مجنون ويضم الجيش الفلسطينيين وبعدين يتقلبوا عليه الفلسطينيين حاجه صعبه قوي وبعد ما بقي ملك ابنه قلب عليه وكان عايز ياخد الم... يعني داود ما تهناش بحياته فهنا اقول ازاي يعني يا داود بتقول خير ورحمه يتبعانني كل ايام حياتي ازاي يعني فين الخير ده يا داود اللي بتقول كل ايام حياتي يعني يمكن لو انا هكتب المزمور ده مكان داود اقول يعني يعني بعض ايام حياتي كان فيها خير ولكن يقول لك كل ايام حياتي يبقى هنا مفهوم الخير مفهوم الخير ليس الحياه السهله الحياه اللي ما فيهاش مشاكل الحياه اللي ما فيهاش انتقاد لا مفهوم الخير ان ربنا يكون معايا مش كده داود يقول ايه يقول كلام عجيب قوي يقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف الرب حصن حياتي ممن ارتاح ان يحاربني جيش وفعلا كان بيحاربوا جيش جيش شاول فلن يخاف قلبي وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن طب يا داود وسط الهيصه دي تطلب ايه من ربنا تطلب مثلا ربنا يرفع عنك الجيش ويرفع عنك القتال قال لك لا واحده سالت من ربي ان التمس ان اسكت وترى كل عايز اروح الكنيسه بس اكون في الكنيسه وبعدين مزمور تاني بقى احنا مثلا لما نقول فيه هوريكين جاي ولا تورنيدو ولا لو حصل زلزال كنا بنبقى مرعوبين ده يقول لك وانقلبت الجبال في قلب البحار فلن يخاف قلبي ايه ده يعني لو الجبل اتشال كده وراح وقع في البحر لن يخاف قلبك اه مش هيخاف قلبك ليه؟ لان الهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا كده فلهذا لا نخاف اذا انقلبت الجبال وخ في قلب البحار يبقى مفهوم الخير ليس المال والقوة والبرستيج والحياة السهلة مش ده مفهوم الخير مفهوم الخير ان ربنا يكون جوه قلبي وبيديني سلام وفرح حتى وسط الضيقة حتى وسط الضيقة فالخير في حياة يوسف ما كانش لما بقي تاني إنسان في أرض مصر لا وهو عبد في بيت فوتيفار ده كان خير لأن كان جواه سلام ولما كان في السجن كان خير لأن كان جواه سلام في كل أمور حياته ده كان خير قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أتعب يبقى إذا إيه اللي إحنا نستفيده من القصة دي؟ إن الإنسان يحب ربنا، يعني إيه يحب ربنا؟ يعني يحفظ وصاياه وينفذ وصاية ربنا. ولما هنفذ وصية ربنا ربنا وعد إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله وقولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم يعني إيه ثمر أفعالهم؟ هي طاعة الوصية فطاعة الوصية ربنا يدي للإنسان خير عشان كده كلمة الخير دي احنا دايما بنستخدمها حتى في التحية نقول صباح الخير مساء الخير نفوتكم بخير الخير هنا بقى عايزين نفهمه صح الخير هو يبقى ربنا موجود في قلبي ومديني سلامه سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح يسوع لإلهنا العزيز الدائم والأبد آمين